قضى رمضان وسينقضي العمر كمن قضى رمضان
رمضان ودعنا فهل نبقى على الحب بلى ولا وراح بما جناه العبد في الدرب فهل نبقى على الإيمان والإحسان يا صحبي وهل يبقى مصلانا على عهد على قرب من المقبول فنهنيه ومن المخذول فنعزيه يا ترى يا اخواني في الله يا ترى يا جماعة يا ترى نسبة العتق من النار في رمضان اللي فات ده كانت كام في المية يا ترى يا اخوانا نسبة الفوز بليلة القدر في رمضان اللي فات ده كانت كام في المية يا ترى يا جماعة نسبة العفو نسبة العفو من الله على العباد في رمضان اللي فات ده كانت كام في المية فينا ناس قاعدين الوقت يا جماعة أضيف في رمضان لصحيفتهم قرن من الزمان عبادة بليلة واحدة اللي هي ليلة القدر فينا ناس فازت بأبواب الجنة الثمانية فينا ناس أعتقت رقبتها من النار وهذا أعظم من كل جوائز رمضان الأخرى فينا ناس ما فازتش بحاجة من الكلام ده فينا ناس ما فازتش بشيء من هذه الجوائز يا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المخذول فنعزيه انت عرفت ربنا قبلك في رمضان ولا لا انت عرفت ربنا فتح لك ابوابه في رمضان ولا لا انت عرفت انت قبلت عبادتك في رمضان ولا لا عايز تعرف ربنا قبلك ولا لا بسيطة ازاي علامة الطاعة الطاعة بعدها زي اللي بيشد حبل يجيب حتة يجي اللي بعدها يشد اللي بعدها تيجي اللي بعدها كذلك الإنسان لو ربنا فتح لك في الطاعة بعد رمضان لو ربنا فتح لك في العبادة بعد رمضان لو ربنا فتح لك في قيام الليل بعد رمضان يا ترى يا جماعة قمت كم ليلة بعد رمضان فتحت المصحف كم مرة بعد رمضان صليت كم ركعة بخشوع بعد رمضان صليت كم فجر بخضوع بعد رمضان صمت كم يوم بعد رمضان اللي ربنا فتح له في العبادة بعد رمضان لعل الله يكون قد تقبل منه رمضان رمضان بداية وليس نهاية ماذا بعد رمضان إياك أن تضيع ما فعلته في رمضان اوعى تهد اللي انت بنيته في رمضان اوعى تهد اللي انت بنيته في التراويح اوعى تهدي اللي انت بنيتيه في التهجد اوعى تهد اللي انت بنيته في تلاوة القرآن اوعى تهدي اللي انت بنيتيه في الصيام اوعى تهد اللي انت بنيته في رمضان ما تهدش اللي انت بنيته بمعصية سر تضيع الحسنات دي ما تهدش اللي انت بنيته بمعصية تضيع بيها العبادة اللي انت عملتها ما تضيعش اللي انت عملته قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا قطعت الخيوط ضيعت كل حاجة بعد ما جمعت ال ال البلوفر الجميل ده فتلة فتلة حسنة حسنة وآية آية ويوم يوم صيام وركعة ركعة قيام وتهجد قامت جاية الأمة ليلة العيد وقامت نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة الذي يرى منظر المسلمين ليلة العيد ليلة واحد شوال لا يتخيل ولا يتصور ان هذه الامة هي نفس الامة اللي كانت من 72 ساعة ليلة 27 رمضان واقفة تصلي ورا الائمة في كل مكان وتعيط يقول لا يمكن لا يمكن دول هم دول رمضان بداية وليس نهاية في ناس بالنسبة لها رمضان نهاية يعني ايه يعني الحمد لله خلاص صمنا وصلينا وخلاص سلام عليكم وعليكم السلام نتقابل رمضان الجاي رمضان بداية وليس نهاية رمضان غير في حياتك ايه رمضان غير في وجهتك ايه رمضان غير في اهدافك وطموحاتك ايه انت اتغيرت ولا ما اتغيرتش اخرج من طاعة لطاعة قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا خير عند ربك ثوابا وخير ايه ها املا امل يا امة محمد امل في زمن غياب الامل امل ربنا بيقولك العبادة هتديك امل في الحياة اخرج من رمضان على عبادة ما تقفش على حاجة عملتها كمل كمل يا رب كمل طريقك لربنا سبحانه وتعالى لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كأنما صمدان ثم أتبعه أتبعه يعني إيه؟ يعني ورا بعضه مين فينا بدأ يصوم الستة من شوال ورا بعض يعني إيه؟ يعني ألضم صيام في الصيام ألضم قيام في قيام دخل أربط إيه، قي- قيام ليل بقيام ليل خدت قرارات إيه بعد رمضان اتغير فيك إيه بعد رمضان انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان اللي بيعيش على حاجه بيموت عليها اللي بيعيش على الدعوه الى الله بيموت عليها اللي بيعيش على العباده بيموت ساجد اللي بيعيش على الفجور بيموت بيعصي ربنا كل واحد بيموت على اللي بيعيش عليه سنه ربنا يا ترى انت بقى عايز تموت كده يا ترى انت عايزه تموتي كده يا ترى انت مستعد تقابل ربنا كده يا ترى انت مستعد تحاسب من الملكين كده يا ترى انت مستعد صحيفتك تتقفل كده انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد ماذا بعد رمضان ماذا بعد رمضان تخيل كده لو أنك طالب في الثانوية العامة وقبل أن تعلن النتيجة عرفت أن نسبة النجاح 20% قلبك هيبقى حالته إيه قلبك هيبقى شكله إيه لما الثانوية الأزهرية هذا العام عرفوا أن نسبة النجاح قبل إعلان النتيجة 28% كل بيت كان فيه طالب في الثانوية الأزهرية حاله كان شكله إيه يا ترى يا إخواني في الله يا ترى يا جماعة يا ترى نسبة العتق من النار في رمضان اللي فات ده كانت كام في المية يا ترى يا إخوانا نسبة الفوز بليلة القدر في رمضان اللي فات ده كانت كام في المية يا ترى يا جماعة نسبة العفو نسبة العفو من الله على العباد في رمضان اللي فات ده كانت كام في المية يعني الناس اللي قاعدة قدام الوقت ده ايه كام واحد منهم فاز بليلة القدر فينا ناس قاعدين الوقت يا جماعة اضيف في رمضان لصحيفتهم قرن من الزمان عبادة بليلة واحدة اللي هي ليلة القدر فينا ناس فازت بأبواب الجنة الثمانية فينا ناس اعتقت رقبتها من النار وهذا أعظم من كل جوائز رمضان الأخرى فينا ناس ما فازتش بحاجة من الكلام ده فينا ناس ما فازتش بشيء من هذه الجوائز يا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المخذول فنعزيه من المقبول فنهنيه ومن المخذول فنعزيه قضية قبول الأعمال أنت عرفت ربنا قبلك في رمضان ولا لا أنت عرفت ربنا فتح لك أبوابه في رمضان ولا لا أنت عرفت أنت قبلت عبادتك في رمضان ولا لا عايز تعرف ربنا قبلك ولا لا بسيطة ازاي علامة الطاعة الطاعة بعدها زي اللي بيشد حبل يجيب حتة يجي اللي بعدها يشد اللي بعدها تيجي اللي بعدها كذلك الانسان لو ربنا فتح لك في الطاعة بعد رمضان لو ربنا فتح لك في العبادة بعد رمضان لو ربنا فتح لك في قيام الليل بعد رمضان يا ترى يا جماعة قمت كم ليلة بعد رمضان فتحت المصحف كم مرة بعد رمضان صليت كم ركعة بخشوع بعد رمضان صليت كم فجر بخضوع بعد رمضان صمت كم يوم بعد رمضان اللي ربنا فتح له في العبادة بعد رمضان لعل الله يكون قد تقبل منه رمضان خدوا بالكم يا اخواني في الله خدوا بالكم ونحن نتحدث عن ماذا بعد رمضان خرجت بايه ايه اللي انت خرجت بيه رمضان غير في حياتك ايه رمضان غير في وجهتك ايه رمضان غير في اهدافك وطموحاتك ايه انت اتغيرت ولا ما اتغيرتش انت اتغيرت قبلت على قد ما انت اتغيرت رمضان بداية وليس نهاية في ناس بالنسبة لها رمضان نهاية يعني ايه يعني الحمد لله خلاص صمنا وصلينا خلاص سلام عليكم وعليكم السلام نتقابل رمضان الجاي رمضان بداية وليس نهاية رمضان ده عربية دخلت التوكيل شهر المفروض تخرج من التوكيل ما تترماش في الجراج تترمى في الجراج سنة المفروض تنزل تشتغل بقى يعني فريق راح معسكر يبقى المفروض بعد المعسكر في بطولة رمضان بداية وليس نهاية قال تعالى والتفت الساق بالساق الساق بتاعت الانسان اتسمت ساق ليه لان هي اللي سايقاك انت اللي سايق ولكن في لحظة الى ربك يومئذ المساق في لحظة هيبقى متساق بيك في لحظة هتلاقي حملة موقفك انزل اركب ما عدتش انت اللي هتسوق انت اللي هيتساق بيك الى الجنة والى النار على حسب انت كنت سايق في انهي طريق على حسب انت كنت منطلق في انهي طريق رمضان بداية وليس نهاية انت خارج من رمضان صفحة بيضة اوعى تشخبط فيها تاني اوعى تفسد فيها تاني اوعى ترجع لمعاصي قبل رمضان تاني واقفة مع النفس يا اخواني في الله واقفة مع النفس بعد رمضان وقفات بعد رمضان نريد أن نقف بعد رمضان لنذكر أنفسنا انقضى رمضان انقضى رمضان لسه لحد دلوقتي في الجوامع لما تدخل في الجوامع تلاقي ورقة اللهم بلغنا رمضان تلاقي ورقة إيه، كيف نستقبل رمضان يا اخوانا يعني الدنيا عدت هوا ولا كأن احنا حسينا بيها انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان زي ما رمضان خلص العمر هيخلص نموذج مصغر من العمر ولحظة ما العمر هيخلص كل حاجة هتنتهي خلاص جاهز تموت جاهز ان انت عمرك يخلص قال تعالى فاصابتكم مصيبة الموت ربنا سمى الموت مصيبة ليه لان صحيفتك بتتقفل هو في مصيبة اكتر من ان الصحيفة تتقفل تخيل واحد داخل على زوجته يلا جهزي الشنط بتاعتك ليه مسافرين مسافرين فين مسافرين آه، راس البر ولا مسافرين فين مسافرين السعودية سعودية ايه مسافرين بعد اسبوع ولا بعد اسبوعين مسافرين الطيارة بعد خمس ساعات يا نلحق نوصل المطار يا ما نلحقش هنقعد عمرة اسبوع ولا عشر ايام ده احنا هنقعد عقد عمل عشر سنين مش هنرجع البلد تاني قبل عشر سنين هتقول على زوجها ايه هتقول عليه مجنون هو في واحد بيسافر سفر بالمنظر ده لبلد بعيدة كده للمدة الطويلة دي وفجأة يقول يلا اهو بالظبط ده يا اخوانا هي دي دخلة ملك الموت على الانسان بل اشد كمان ملك الموت لما بيجي ما بيقولكش يلا احنا مسافرين السعودية بيقولك احنا مسافرين العالم الاخر ولما بيجي ما بيقولكش انت هترجع بعد عشر سنين بيقولك خلاص ما انتش راجع ذهاب بلا عودة ولما بيجي ما بيقولكش ان انت بعد خمس ساعات الطيارة طالعة ده حالا اهو حالا اهو جاهز تموت جاهز تقابل ربنا انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان نفس العمر اللي خده الامام احمد بن حنبل وعمل فيه المسند 30 الف حديث هو نفس العمر اللي ناس كتير مننا خدته عملت بيه ايه عملت بعمرك ايه عملت بايامك ايه لو واحد بيتسحب منه دمه نقطة نقطة لحد ما يموت احنا بيتسحب مننا عمرنا يوم ورا يوم وليلة ورا ليلة وشهر ورا شهر عمرك بيتسحب منك وانت ما انتش حاسس جاهز تموت واحنا في الاعتكاف ولكن ليس هذا الاعتكاف اعتكاف قبله لقينا فجأة شباب كتير وبنات كتير جايين لاعتكاف وعايزين يعتكفوا وعايزين يلتزموا ودول عايزين يتحجبوا ودول في ايه فتاة شابة جميلة معاهم في البلد بتاعتهم ويعني والدها جايب لها سيارة كمان وسيارة في يعني في المكان اللي هم فيه ده ان بنت شابة تركب عربية كانت بالنسبة لهم بقى ايه حاجة بيج واو كده يعني حاجة كله بيبص لها كده فجأة مرضت بالسرطان خدت اول جرعة علاج قتلت بسبب العلاج مش بسبب المرض العلاج هو اللي قتلها بقدر الله سبحانه وتعالى فالكل مفزوع الكل افتكر الموت فجأة الكل افتكر ان ممكن يقابل ربنا فجأة فالكل جاي عايز يتوب سبحان الله طب ما انت ممكن بدل ما تستنى انك تعتبر بغيرك ممكن انت اللي تبقى عبرة لغيرك اربعة من الشباب راجعين من الساحل الشمالي والاربعة والعياذ بالله على جنابة والاربعة والعياذ بالله يعني قد وقعوا في الفاحشة العربية اتقلبت بيهم في الطريق وهم راجعين ثلاثة ماتوا الرابع الرابع الان داعية من الدعاء الرابع الذي نجا الان داعية من الدعاء يعني هو انا ثلاثة من حبايبي يموتوا عشان انا فوق يعني لماذا لا نستيقظ لماذا لا ننتبه انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان مشهد النهايات النهايات بتاعت كل شيء في القرآن مشهد النهايات من أروع ما يعني تجده في كتاب الله في وصف لحظة النهاية بتاعت الدنيا دهيت في سورة قاف في قول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه الوسوسة ذكرت في القرآن مرتين مرة مع الشيطان ومرة مع النفس يعني نفسك دي كأنها شيطان خد بالك من نفسك خد بالك اوعى نفسك تضيعك اوعى نفسك تضيع لك عمرك ربنا مراقب نفسيتك ربنا مراقب حب الأنا اللي جواك ربنا مراقب الشهوات اللي جواك كاميرات داخلية مسلطة على صدرك ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال الفخر الرازي والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير يعني هذا من قول الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم يعني لحظة الموت ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد اللي هو شريان الأورطة شريان الأورطة ده شريان بيطلع من القلب بيغذي الألف مليار خلية اللي في جسمك شريان واحد ولكن بيوصل لكل خلايا جسمك فتخيل انت بقى الشريان اللي بيوصل لخلايا جسمك كلها ربنا اقرب اليك منه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد يتلقون ايه يا رب مفيش مفعول به يتلقى المتلقيان ايه مفيش الايه ما بتقولش يتلقون ايه قال لك يتلقون روح الانسان هم مين دول قال لك دول ملكين بيجوا مع ملك الموت بيقفوا على اليمين والشمال ساعة والإنسان بيحتضر والإنسان بيموت فإذا أخرج ملك الموت روح الإنسان لم يدعوها في يده طرفة عين إذ يتلقى التلقي فيه اللهفة التلقي فيه معنى اللهفة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ده واحد بيموت فجأة يبص يلاقي ملايكة مد البصر قدامه وملك موت عند راسه وملكين واقفين يمين وشمال مستنيين خروج الروح عشان ياخدوها ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد مين رقيب عتيد ده كمان مين ده قال لك دول الملكين بقى بتوع الحسنات والسيئات قال لك دول ملكين طب وايه اللي جابهم دلوقتي ده الراجل ده بيموت قال لك حتى لحظة الاحتضار واقفين يكتبهم حسنات وسيئات الانسان وبيموت طب هو اللي بيموت ده له حسنات وسيئات اه قال لك لو قال كلمة اه تتكتب لو قال لا اله الا الله تتكتب لو فتن في فتنة الممات تتكتب لو سخط على الله او قال كلمة فيها سوء ظن بالله وهو يموت تتكتب اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يعني يعني ايه يعني تخيل كده واحد فجأة كده وهو بيموت يبص قدامه يلاقي ملائكة مد البصر دول مين دول وبعد كده ملك موت عند راسه وبعد كده يلاقي ملكين واقفين مستنيين روحه وبعد كده يلاقي ملكين تانيين بتوع الحساب الحسنات والسيئات لسه بيكتبوا دول مين دول كل دول كانوا فين كل دول عشان انا كل الهيلمان ده عشان انا هو الموضوع كان كبير للدرجة ديت هو الموضوع كان خطير للدرجة ديت الانسان ساعتها ربنا بيقول لقد كنت في غفلة من هذا انت ما كنتش داري فكشفنا عنك غطاءك انت كنت مغطي على نفسك بحب الدنيا ما انت شايف ما انتش واخد بالك الطريق اللي انت ماشي فيه طريق يعني في غاية الخطورة لدرجة ايه انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان ربنا في القرآن بيجيب مشهد النهايات بتاعت كل شيء كل شيء ربنا بيجيب لحظة النهاية بتاعته لحظة نهاية الكرة الأرضية آخر لحظة في عمر الكرة الأرضية قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يعني ايه قبضته لحظة القبض على الأرض لحظة القبض على المجرمين لحظة لما الأرض تبقى في قبضة الملك والأرض طول عمرها في قبضة الملك آخر لحظة في عمر الكرة الأرضية احنا بنبعث يا جماعة بنبعث على الأرض اللي احنا اتخلقنا منها ده ايه ولكن بنحشر إلى أرض تانية اسمها الساهرة فإذا هم بالساهرة سميت الساهرة لأنه لا نوم عليها خمسين ألف سنة بلا نوم خمسين ألف سنة فيش واحد بعد عشرين ألف سنة حساب هيقول أما قايل لي نص ساعة ولا أما نام لي ساعتين خمسين ألف سنة بلا نوم ثم يدخل أهل النار النار فيزدادون عذابا ويدخل أهل الجنة الجنة فينسون النوم من النعيم الذي ينتظرهم والذي يرونه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة لحظة نهاية الأرض الناس لما بتبعث قبل ما تحشر إلى الساهرة ربنا بيطلع لها كنوز الأرض كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض تقيء زي ما طفل يستقيء او واحد يستقيء يرجع اللي في بطنه الارض بترجع اللي في بطنها تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوان من الذهب الناس واول ما تبعث ويموج بعضهم في بعض والناس يصدرون اشتاتا لا يلوي احد على احد انت متخيل المشهد والناس يبدأ النفير من اجل الاقتياد لارض المحشر والناس بتغادر هذه الارض فجأة الارض تقوم مطلعة كل الكنوز بتاعتها الذهب والاسترليني واليورو والدولار والدينار والريال الارض تقوم مطلعة كل الذهب بتاعها كل الكنوز بتاعتها تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوان من الذهب فيأتي السارق فينظر الى المال ويقول في هذا سرقت لا في هذا سرقت ايه ده انت كنت بتسرق وبتقتل عشان ما هو اقل من هذا ولكن كنت بتسرق المال ده وانت ما انت شايف الدار الاخره انت النهارده شفت الدار الاخره انت النهارده نزلت تحت التراب انت شفت ما يحدث في القبور فالنظرة بتاعت الانسان اتغيرت الانسان اللي بيرتبط بالدار الاخرة بيشوف حقيقة الدنيا يا جماعة بيشوف قدر الدنيا الحقيقي قد جعل الله لكل شيء قدرا بيعرف القدر الحقيقي للدنيا فيأتي السارق فينظر الى المال ويقول في هذا سرقت ويأتي القاتل وينظر الى المال ويقول في هذا قتلت ويأتي قاطع الرحم وينظر الى المال ويقول في هذا قطعت رحمي ثم يتركوه ويذهبوا كل الناس تم... ده بايه ومال ايه ولا عاد لها قيمة ولا عاد لها لازمة الدنيا اتفضحت الدنيا بانت قيمتها الحقيقية الدنيا اللي الناس ضيعت عمرها عشانها بانت قيمتها الحقيقية لما ام بيل كلينتون يوم ما مسك الحكم في امريكا فعملوا معاها حوار فبيقولوا لها نفسك في ايه فلما قرأت الإجابة بتاعتها تعجبت من يعني الإجابة فبتقول نفسي أموت فبيقولوا لها تموتي ليه؟ ابنك بقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكاني بيحكم العالم تموتي ليه؟ قالت لهم لأن ما عادش في حاجة في الحياة أعظم من اللي أنا وصلت لها النهاردة فخلاص أموت لأن ما فيش حاجة أحسن من كده كلها ست سنين وابنها ساب الكرسي والكرسي زال عن كل واحد قعد عليه والدنيا راحت وكل حاجة انتهت الانسان بيعظم الدنيا تعظيم جنوني ربنا بيقول لا يسأم الانسان من دعاء الخير الخير اللي هو المال والفلوس والدنيا دعاء الخير اي عبادة الخير يعني في ناس بتصلي وبتصوم للجنيه في ناس بتصلي وبتصوم للدنيا في ناس بتعبد الدنيا عبادة زي ما في ناس بتعبد ربنا بكل ذرة في قلبها في ناس بتعبد الدنيا بكل ذرة في قلبها انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان جاهز انك تموت جاهز انك تقابل ربنا سبحانه وتعالى جاهز انك تلقى الله احد الشباب وكان يعني مسافر برضه على طريق الساحل وهو مسافر وطالع بقى بالعربية بتاعته ومنطلق وعايش حياته بقى ويمني نفسه بأيام سعيدة في هذه القرى السياحية اللي غالبها للأسف الشديد تنتهك فيه كل حرمات الله سبحانه وتعالى وهو طاير ومشغل بقى الأغاني اللي هو بيحبها العربية بتاعته عملت حادثة فالعربية ما عملت حادثة العربية اتطبقت حواليه بقت كرة صفيح حواليه يعني هو ما ماتش جواها قعدوا ثلاث ساعات ينشروا صفيح العربية عشان يطلعوه وهو لسه حي مات قبل ما يطلعوه ولكن وهو بيموت جوه العربية وبيحاولوا ينشروها كان يصرخ مش عايز اموت كده مش عايز اموت كده كم يعني انت مش عايز تموت كده عشت كده ليه ما هو اللي هيعيش كده هيموت كده الامر سنن يا اخواني في الله الموضوع سنن اللي بيعيش على حاجة بيموت عليها اللي بيعيش على الدعوة الى الله بيموت عليها اللي بيعيش على العبادة بيموت ساجد اللي بيعيش على الفجور بيموت بيعصي ربنا كل واحد بيموت على اللي بيعيش عليه سنة ربنا يا ترى انت بقى عايز تموت كده يا ترى انت عايزة تموتي كده يا ترى انت مستعد تقابل ربنا كده يا ترى انت مستعد تحاسب من الملكين كده يا ترى انت مستعد صحيفتك تتقفل كده انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان كل حاجة هتخلص يا جماعة مشهد نهاية السماوات في القرآن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة مشهد نهاية الكرة الأرضية آخر لحظة في عمر الأرض والسماوات مطويات بيمينه الله أكبر لو جبنا أقوى رجل في العالم لو جبنا اقوى واحد بادي بيلد في العالم وجبنا له عمود صغير قدام المسجد قلنا له اطويه بيمينك اطولنا الشجرة دي بيمينك مش هيقدر الله القوي القادر السماوات مطويات بيمينه كلمة تخلع القلب كلمة تحسسك من هو الله كلمة تفهمك من ما هي قدرة الله وما هي قوة الله ايه قوة ربنا دي ايه قدرة ربنا ايه عظمة ربنا احنا غافلين يا جماعة احنا غافلين احنا مش عارفين مش عارفين ناخد من ربنا صح مش عارف مش عارفين ناخد من خزائن ربنا صح لما بقرأ قول الله كل يوم هو في شأن يعني كل يوم هو في فتح كل يوم هو في نصر كل يوم هو في مدد كل يوم هو في عطاء يعني ربنا كل يوم بيدي ربنا كل يوم بيفتح ربنا كل يوم بيشفي ربنا كل يوم بيرفع ربنا كل يوم بيعافي انت حظك ايه من العطاءات اليومية بتاعت ربنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ايقظوا صواحب الحجرات ليه ماذا انزل الليلة من الخزائن كل يوم الخزائن كل ليلة في الثلث الاخير الخزائن بتتفتح وبتنهمر عطاءات على القوامين انت نصيبك ايه الليلة بتاعت امبارح دي الليلة بتاعت الجمعة اللي فاتت دي خدت ايه من خزائن ربنا خدت ايه ابن تيمية رحمه الله كان يقول اذا اغلقت علي مسألة اسجد واتوسل الى الله فيفتح الله علي بيقول فسجدت مرة وتوسلت الى الله مسألة ما كانش فاهمها في الشريعة ففتح الله علي مئة مسألة مئة مشكلة في حياته اتحلت وهو بيدعى ربنا في مشكلة واحدة بس ربنا بيدي يا جماعة ربنا بيكرم نصيبك من ربنا ايه حظك من عطاء ربنا ايه لما النبي عليه الصلاة والسلام قال يمينه ملأة لا تغيضها نفقة ربنا اللي عنده ما بيخلصش سحاء الليل والنهار سحاء يعني الخير نازل من يمين الله فيضانات نصيبك انت من الفيضانات دي ايه مشاكل اللي في حياتك مش عارف تعالجها بعلاقتك بربنا ليه عايزين نقف يا اخوانا لما جاء فرعون ليغرق فظل يصرخ يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى فأوحى الله إلى موسى أن قال يا موسى مئة مرة أن قال يا موسى مئة مرة ولو قال يا رب مرة واحدة لأنجيته ولو قال يا رب مرة واحدة لأنجيته كتير من مشاكلنا ومشاكل حياتنا حلها ان كلمة يا رب تخرج من قلبك بجد انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان يا ترى مين فينا جاهز يقابل ربنا سبحانه وتعالى مين فينا جاهز يلقى الله كنت بقرأ في قول الله سبحانه وتعالى فإذا إذا في في اللغة حاجة اسمها إذا الفجائية ها يعني ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم مفاجاه عامل الناس حلو بس وشوف ايه الناس هتحبك قد ايه فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبني الصخة اللي هي الصوت اللي يعمل صمم طب يعمل صمم ليه اصل كان في سورة عبس سورة عبس اللي اسمها سورة ابن ام مكتوم كان اعمى فيوم القيامة الاعمى يفتح بطاعة الله والبصيرين المشركين اللي كان النبي بيدعوهم في اول السورة هم اللي يتعمهم فالعذاب بيبقى عذاب صوتي لان الناس دي معمية فإذا جاءت الصاخة صوت جهنم وهي تتكلم تدعو من أدبر وتولى وتقول هل من مزيد صوت صراخ الناس وهي طالعة من تحت التراب الله أعلم مكان ضلمة لو المسجد بقى ضلمة وسمعت صراخ أنت عارف اللي بيصرخ ده بيصرخ ليه أنت مفزوع وخلاص ما أنتش فاهم في إيه صوت ال ال الملائكة وهي تنادي على البشر صوت ال الكون وهو يرتطم وينفجر فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه ده ايه ده يفر المرء المرء هنا يعني قال لك هو في واحد يفر من اخوه برضه اخويا يحتاجني واهرب منه قال لك دي مش مروءه دي مش مروءه بس ربنا قال يوم يفر ليه المرء المرء من المروءه يعني هو عنده مروءه ولكن يوم القيامه بتنهار المشاعر البشريه يوم القيامه تنهار العواطف البشريه يعني سبحان الله العظيم ربنا بيقول يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه اولاده خدهم يا رب في النار بس نجيني انا ليا اخ من اخواني صاحب من اصحابي يعني وهو يغتسل بياخد دش في الحمام السخان ولع نار فالحمام ولع نار بيقول لي الحمام ولع نار بيموت بيتحرق بيقول امي دخلت وسط النار شدتني وخرجت يعني ام من حبها لابنها دخلت جابته من النار وهي ممكن تتحرق الام دي يوم القيامة تقول يا رب دخل ابن النار ونجينا انا انهيار المشاعر البشرية انهيار في عبارة السلام 98 لما غرقت كان في ام واب ومعاهم طفل وطفلة وما كانش معاهم غير طوق نجاة واحد جابوا الولد كان اكبر من البنت وحطوه في طوق النجاة وحطوا اخته معاه وقعدوا يوصوه باخته وهم عارفين ان يا اما هيموتوا محروقين في النص اللي ولع من السفينة يا هيموتوا غرقانين ولكن عاطفة الأبوة والأمومة طغت على حبهم للحياة تخيل دول يوم القيامة نفس الطفل والطفلة دول يقولوا يا رب دخلهم النار بس نجينا احنا يبقى يوم القيامة ده ايه يا جماعة يوم يفر المرء من اخيه المرء ده راجل عنده مروءة بس الموضوع فوق المروءة ده انسان طائع وده انسان عاصي فالعاصي قبل العرض على الله بيجري على الطائع عايز حسنة والتاني مرعوب منه التاني مش فضيله التاني مشغول بحصاد العمر التاني مشغول بالتجهز لدخول الجنة فيهرب يهرب من اخوه وامه وابوه وصاحبته يعني من زوجته صاحبته يعني مراته اللي كانوا الاتنين حبايب مراته اللي كانوا الاتنين اصحاب في الحياة ومع ذلك يهرب منها برضه وبنيه يعني على حسب العشم على حسب العشم انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان اخواني في الله اخواني في الله اياك ان تضيع ما فعلته في رمضان اوعى تهد اللي انت بنيته في رمضان اوعى تهد اللي انت بنيته في التراويح اوعى تهدي اللي انت بنيتيه في التهجد اوعى تهد اللي انت بنيته في تلاوة القرآن اوعى تهدي اللي انت بنيتيه في الصيام اوعى تهد اللي انت بنيته في رمضان واحد ماشي في الشارع لقى شيك بمليون دولار قام مولع فيه ضيع الثروه اللي ربنا بعتها له ربنا اداك ثروه ربنا فتح عليك في رمضان ربنا اداك حسنات باذنه في رمضان ما تضيعهاش ما تهدش اللي انت بنيته باكل حرام ما تهدش اللي انت بنيته بمعصيه سر تضيع الحسنات دي ما تهدش اللي انت بنيته بمعصيه تضيع بيها العباده اللي انت عملتها ما تضيعش اللي انت عملته قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا قطعت الخيوط ضيعت كل حاجه بعد ما جمعت ال ال البلوفر الجميل ده فتله فتله حسنه حسنه وايه ايه ويوم يوم صيام وركعه ركعه قيام وتهجد قامت جايه الامه ليله العيد وقامت نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا الذي يرى منظر المسلمين ليلة العيد ليلة واحد شوال لا يتخيل ولا يتصور أن هذه الأمة هي نفس الأمة اللي كانت من 72 ساعة ليلة 27 رمضان واقفة تصلي ورا الأئمة في كل مكان وتعيط يقول لا يمكن لا يمكن دول هم دول لا يمكن لا يمكن اللي قوموا الدنيا لما النبي اتشتم هم بتوع ليلة رأس السنة لا يمكن لا يمكن يكون اللي قعدوا يعيطوا في التار في التهجد بتاع ليله 27 وسدوا الشوارع من البكاء هم دول اللي ليله العيد بعد 72 ساعه الخمور في الشوارع طوابير قدام محلات الخمور غير ال home delivery ال- ال- المخدرات بيتوجب بين الناس وبعضهم عليها ال- العري في كل مكان ايه ده هي دي هي دي هي هي الامه دي هي الامه دي شيزوفرينيا يا اخوانا امه عندها فصام في الشخصيه امه مش عارفه تفصل هو احنا بتوع دنيا ولا دين هو احنا بتوع ربنا ولا مش بتوع ربنا احنا انا طريق احنا احنا شخصيه ب- بينها وبين الشخصية المعاكسة 72 ساعة بس كيف هذا اتنين من اخواننا الدعاة في يعني رمضان آه، سابق ده جاله ندوة في نادي من النوادي وده جاله ندوة في نادي تاني من النوادي وانا كنت معتكف مع الاتنين فقعد في الاعتكاف بالليل فده رجع من الندوة بتاعة النادي وده رجع من الندوة بتاعة النادي التاني وبيتكلموا مع بعض بقى فالاولاني بيقول للتاني كان في رمضان فالاولاني بيقول للتاني عملت ايه قال له رحت ما لقيتش رمضان رحت ما لقيتش رمضان قال له انت عملت ايه قال له رحت ما لقيتش الاسلام مش ما لقيتش رمضان رحت لقيت ناس بعيدين يا اخوانا عايزين نقرب يا جماعه رمضان كان جنه فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ما تخليش الشيطان يخرجك من الجنة اللي ربنا فتحها لك رمضان كان حصن العبادة كانت حصن لو خرجت من حصن العبادة الشيطان هينشك يبقى اوعى تخرج نفسك اخرج من طاعة الى طاعة رمضان كان عقد بينك وبين ربنا رمضان كان واقفة لتصحيح المسار ما كانش جدار سد بعده سلام عليكم وعليكم السلام رمضان كان عقد ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة انت مش بعت بترجع تلف وتدور ليه بترجع تتردد وتتذبذب تاني ليه لما ام تتصل تقول ابني اللي كان معتكف في الاعتكاف الفلاني مع مع فلان آه خرج من الاعتكاف من يوم ما خرج وهو رجع للاغاني زي ما كان ورجع للكذا زي ما كان ورجع لكذا زي ما كان هو ايه ده هو احنا بنتسلخ من جلدنا يا جماعه ما تهدش اللي انت بنيته ما تضيعش اللي ربنا اداهولك اخرج من طاعة لطاعة قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه ها املا امل يا امة محمد امل في زمن غياب الامل امل ربنا بيقولك العبادة هتديك امل في الحياة صيام اسبوع يديك امل اكتر من حته ارض تملكها وحته الارض هتعمل لك ايه لو جه مرض الاطباء ما يعرفوش يعالجوه انما العباده بتديك امل بتديك امل في علاقتك بربنا كنت بقرا في سوره الذاريات اول سطر في سوره الذاريات اول سطرين في سوره الذاريات ربنا بيقول لك والذاريات ذروه فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق ايه ده منظر يضحك ربنا بيقول لك الكون مقلوب الكون كله الذاريات ذروة الرياح مقلوبة قوى الرياح المهولة اللي ممكن تبقى اعاصير مقلوبة فالحاملات وقرة السحب مقلوبة وبتتحرك وبتروح وتيجي ليه فالجاريات يسرى البحار مقلوبة ليه فالمقسمات امرا الملائكة طالعة نازلة سبع سماوات ليه انما توعدون لصادق عشان رغيف العيش بتاعك عشان رغيف العيش وانت ربنا بيقولك الكون مقلوب عشانك عشان رزقك وانت قاعد حاطط ايدك على خدك شايل هم الرزق وشايل هم الدراسة وشايل هم النجاح وشايل هم الوظيفة وشايل هم العريس وشايل هم الجواز وشايل هم الشقة وشايل هم الشفاء وكل ده رزق ربنا مسخر لك الكون كله عشانه شايل هم ليه في ناس اكبر نكتة على وجه الكرة الارضية ان الناس عشان الرزق بتعصي الرزاق ان الناس عشان الرزق بتغضب الرزاق ان الناس عشان الرزق بتنتهك حدود الرزاق ده المفروض ان الناس عشان الرزق تتزلف الى الرزاق وتطيع الرزاق الناس عكستها يا جماعه حسبناها ازاي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ماذا بعد رمضان ماذا بعد رمضان يا من فاتك رمضان يا من ضاع عليك رمضان يا اللي انت جيت كده في ليله في العشر الاواخر قمت نايم بعد العشاء صحيت بعد الفجر لقيت تاني يوم بيقول لك ده الشمس طلعت بيضاء ودي ارجى ليله انها تبقى ليله القدر يا اللي حاسس ان رمضان راح منك ما تحزنش الفرص كتير قوم وعوض كثر خير الله وطاب ابواب الجنه لسه مفتوحه ابواب السماوات لسه مفتوحه المغفره بتاعت ربنا مش في رمضان بس رحمة ربنا مش في رمضان بس عطاءات ربنا مش في رمضان بس يروى ان بعض الصحابة لما سألوا هو اكتر ساعة اجابة ما اعظم ساعة اجابة في اليوم يعني بيقولوا هو اكتر ساعة بقى ربنا بيستجيب فيها الدعاء في اليوم امتى عشان ندعو ربنا فنزل قول الله سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان يعني ال 24 ساعة ساعة اجابة يعني ابواب السماء مفتوحة بس انت اقبل على الله بقلبك يعني السنة كلها موسم مغفرة السنة كلها موسم عتق من النار السنة كلها موسم اجابة دعاء السنة كلها موسم عطاءات وفتوحات ولكن اقبل على الله بقلبك فاي وقت اقبلت على الله فيه بقلبك هيبقى وقت إجابة دعاء ووقت عطاء من الله سبحانه وتعالى يا من اجتهدت في رمضان يا من فتح الله عليك في رمضان قال تعالى فإذا فرغت فانصب مش فإذا فرغت فلعب خلصت طاعة ادخل في اللي بعدها ليه المؤمن إذا ارتاح غفل يقول العلامة الألوسي في روح المعاني تفسيره يقول فإذا فرغت فانصب أي كلما فرغت من عبادة فانصب في العبادة التي تليها ما تريحش ما تريح ما تقفش الشمس لو وقفت وسط السماء الناس هتكرهها والمية لو وقفت في النهر هتعفن ما تقفش عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى فالنعيم لا يدرك بالنعيم النعيم لا يدرك بالنعيم فإذا فرغت فانصب مش فإذا فرغت فالعب اخرج من رمضان على عبادة ما تقفش على حاجة عملتها كمل كمل يلا كمل طريقك لربنا سبحانه وتعالى لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كانما صام الظهر ثم اتبعه اتبعه يعني ايه يعني ورا بعضه مين فينا بدا يصوم السته من شوال ورا بعض يعني ايه يعني الضم صيام في الصيام الضم قيام في قيام دخل اربط قيام ليل بقيام ليل خدت قرارات ايه بعد رمضان اتغير فيك ايه بعد رمضان ايه الحاجة العملية التي تغيرت فيك بعد رمضان قولوا قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين إخواني وأحبابي في الله رمضان أثبت إن أنت تقدر رمضان أثبت إن أنت تقدر مين فينا كان يتخيل إن يقدر يصوم 30 يوم ورا بعض وكمان يقوم التلاتين ليلة بتوع التلاتين يوم صيام ويختم المصحف ويقعد في الجامع 10 ايام ما يسيبوش حش يتخيل يا جماعه حش يتخيل انه كان يقدر يعمل كده رمضان اثبت ان انت تقدر رمضان اثبت ان من اراد استطاع رمضان اثبت ان انت جواك طاقات عاليه جدا بس انت عايز رغبتك الى الله تزيد يا موسى اقبل ولا تخف قرب من ربنا ما تخافش رمضان اثبت ان انت تقدر ايه القرارات اللي انت خرجت بيها بعد رمضان واحنا في الاعتكاف وزعنا ورقه صغيره الورقه دي اسمها قرارات وزعناها على الشباب وعلى اخواته على البنات ورقه كده وزعنا قرارات والصفحه بيضه زي ما انت شايف مكتوب فيها 1 2 3 4 5 وقلت لهم محدش يكتب لي قررت ان اعيش من اجل الله يا عم الكلام ده بينك وبين ربنا في السجود بتاع الثلث الاخير من الليل مالناش دعوه بيه ما تكتبليش قررت ان اسعى الى الاخلاص يا عم ماليش دعوه بالكلام ده اكتب لي كلام عملي اكتب لي قرار عملي فواحد كتب مثلا قررت احفظ قران غلط يعني ايه غلط قررت تحفظ قد ايه في الاسبوع اكتب مثلا صفحه في الاسبوع وهتحفظ مع مين لانك لو حفظت لوحدك هتزهق بعد شويه وتمشي هتحفظ في مكان ايه او في مسجد ايه او مع مين وهتحفظ قد ايه في الاسبوع يبقى اذا ده الكلام ما تقوليش قررت قيام الليل مفيش حاجه اسمها قررت قيام الليل خلاص بقى عايزين نتعلم بقى يا جماعه الدنيا الناس طلعت القمر واحنا لسه مش عارفين نرتب حياتنا يقول لي قررت تصلي قد ايه قول نص ساعه قول ساعه الا ربع قول ساعه بس قول لي مده وامتى بعد العشاء ولا الساعة 12 بالليل ولا قبل الفجر حدد حدد قول كلام عملي الزم نفسك ايه الدرس الايماني اللي انت قررت تحضره بعد رمضان ايه ده الدرس الدروس الايمانيه بتاعت المساجد ديت عامله زي حقن نور في القلب حقن نور فيتامين نوراني في القلوب حضور الدروس ده بيذكر الشحن الايماني في حضور الدروس ده بيذكر لذا قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير بيقولوا يا ريتنا سمعنا يا ريتنا سمعنا يا ريتنا ادينا ودنا للناس اللي بتوعظنا وبتذكرنا بالله ادي ورقه مثلا يعني لم اتعمد ورقه معينه اجيبها ولكن ورقه قرارات دي ورقه بتاعت فتاه واحده يعني دي ورقه بتاعت واحده بتقول قررت ايه رقم واحد تلاوه القران ربع بعد كل صلاه واحد يقول ربع لا ده المفروض جزئين قرآن يا عم خليك واقعي يا عم عايز تقرا خمسين جزء اقرا ولكن الحد الادنى حط كلام في طاقتك فبتقول قررت تلاوة القرآن ربع بعد كل صلاة قررت ان انا اتعلم التجويد اتعلم التلاوة السليمة للقرآن جميل جدا قررت التلبية الفورية عند سماع الاذان يعني اول ما الاذان يقول الله اكبر هقطع حياتي ما لو في ايدي طبخ هسيبه لو في ايدي شغلانه هسيبها لو في ايدي مذكره بذاكرها هسيبها التلبيه الفوريه لبيك اللهم لبيك اول ما تسمع الايه الاذان قررت اداء السنن السنن الرواتب بانتظام صيام اثنين وخميس و13 و14 و15 من كل شهر طيب واحد تاني يقول لك مش قادر اثنين وخميس هصوم اثنين بس الف مبروك بس اثبت والقرارات دي تبقى قرارات سنويه يعني مش قرار وتزهق بعد اسبوعين قال تعالى اتخذوا دينهم لعبا ولهوا قال بعض العلماء يعني اتخذوا الدين لعبة بيلعب في مزاجنجي مزاجنج طلبت معاه دين في رمضان يقوم جاي ما طلبتش معاه دين بعد رمضان سابه طلبت معاه قيام ليل الاسبوع ده يقوم طلبت معاه بعد كده لا بلاش قيام ليل انا عايز احضر دروس يحضر الدروس اسبوعين وبعد كده طلبت معاه ما عادش يحضر دروس وبعد كده طلبت مزاجنجي مزاجنجي مش مستمر مش مستقيم في علاقته واخد الدين لعبه انما دي قرارات سنه كامله لحد رمضان الجاي قررت المداومه على اذكار الصباح والمساء قررت صله الارحام ولو الاتصال بالهاتف لو ناس ما اقدرش ان انا اروح لها ادي نموذج قرار يعني دي واحدة قراراتها كتير شوية يعني عزيمتها ممكن تكون عالية شوية او عندها اساس قبل رمضان بتعلى عليه انت قررت ايه انت خدت قرار ايه من وانت قاعد دلوقتي ايه قرارك ايه الحاجة مثلا كل جمعة هقرأ سورة الكهف على طول ارجع من خطبة الجمعة اقراها او قبل خطبة الجمعة اقراها وانزل اروح خطبة الجمعة او بعد الفجر يوم الجمعة اقرا قررت ايه حد مننا قرر المداومة على جلسة الضحى حد مننا قرر نص ساعة قيام ليل بعد صلاة العشاء حد مننا قرر صيام يوم في الاسبوع حد مننا بدأ صيام الستة من شوال حد مننا قرر حضور درس اسبوعي ثابت في مسجد زي ده في دروس وفي دعوة الى الله والدعوة الى الله في كل مكان قررت ايه خد قرارات حتى لا يعني ما تبقاش عامل زي جحا اللي كان بياخد عامل الساقية بتاخد من البحر وترجع البحر فبيقولوا له يا جحا انت بتاخد الماء من البحر وترجعها في البحر انت بتعمل ايه قال لهم يكفيني نعيرها يا جماعة عايزين يبقى عندنا خط سير في الدين عايزين كل موسم من مواسم العبادة يبقى نقلة في علاقتنا بربنا لأن كلها شهرين وجاي اللي أعظم من رمضان عشر ذي الحجة استع... هتخرج منه برضه بحاجة يبقى أنت كل موسم عبادة بتخرج بحاجة كل عمرة بتخرج بقرار جديد كل رمضان تخرج بقرار واحد جديد كل عشر ذي الحجة تخرج بقرار واحد جديد يعني انت كل سنة بتخرج باربع خمس قرارات في حياتك ايمانية جديدة يعني في خلال خمس ست سنين هتبقى من اولياء الله الصالحين عايزين نقبل على الله يا اخوانا عايزين نقبل رمضان اثبت ان انت تقدر اللي ما قرأش سورة الكهف يروح يروح بعد خطبة الجمعة يقرأ سورة الكهف اللي ما خدش قرارات معينة يقرر من الان هيعمل ايه بعد رمضان عشان نبقى ناس عمليين في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى اللهم اللهم لا تجعل اخر عهدنا بالصيام رمضان اللهم لا تجعل اخر عهدنا بالقيام رمضان اللهم كما فتحت علينا في رمضان فافتح علينا بعد رمضان يا رب يا رب رمضان ورب بعد رمضان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا ونستغفرك من كل خطوة إلى حرام مشيناها ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفنا واجمع كلمتنا اللهم قو في رضاك عزمنا لا نهلك وأنت رجاؤنا ولا نضيع وأنت مولانا ولا نضل وأنت هادينا حسبنا الله ونعم الوكيل رب إنا مغلوبون فانتصر رب إنا مغلوبون فانتصر رب إنا مغلوبون فانتصر رب إنا مغلوبون فانتصر رب إنا مغلوبون فانتصر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب